من طعمك يا يا يا يا يا يا يا سيدة مريم
من مريم الروح من مريم الروح طلبوا المسيح بداية من مريم الروح طلبوا المسيح بالعين وما قد وما قتلوه وما صلبوه ولكن كانت الشهود والعهود وهي ما إلى عين أمانة يا مغتر ما فاتتش عليك العين لهذا لال بالنبي بتغذي في المريدين
حبايب النبي حبايب النبي
طب نوح صنع السفينة تعرفش المصير كان فين واللي ركبوا السفينة تعرفش هم مين ولما نوح صنعها يا ترى خد مين وخلى مين الحق بركب النبي الحق بركب النبي تصبح من الناجين جاية إشارة من الإضارة من البدوية ترى البلد من دي نضي عليها صبر والأربعة مضين يا يا يا يا يا سيد يا يا جاي في حضنك ومش عارف مرسايا فين جرح الطريق أوه جرح الطريق جرح الطريق لو أصفار ياخد له سنين دي سرية سيري مع دايرة بخط مكي سرية سيري مع سيري في حرف مكي يا أبا يا ابو سلمى اسقيني سر الهوى حق الدواء على مين يا ما في حبك يا سيدنا رحيم جيد يا ترى يا بدو لنا تصدر في قلبي عيان يا ماما يما يما سايباني عن العالمين يا نايم في الحب يا نايم في الحب خف المنام علي يا نايم في الحب حبي حبي حب. يا نايم في الحب والسلام عليك أنا قلبي دب الحب بس ما هوش في ايديا ابو شحاته عباس
يا ناس لي سيد ابراهيم لك نوم وابوك نوم يا مسلب العين لك نور وابوك نور يا ملك فواوين يا بالعينين منصور يا مناس يا بدوي في سحت الحب مطلوب يا يا يا يا يا يا روحي لوجود النبي روحي لوجود النبي
فرج الله يا فرج
قلبي انشغل بهواه اروح يمين يا منى عيني وكل العلاج وياه يا ام العواجز مالك ومال الولد قالت الولد عايزة يا أبا يا ابو سلام مدد يا سيدي مصر يا ماما يا خضره عالباب اقوم نظره يا يا يا يا يا سيدة نفيسة ولا
فتحة له حقنا العربي ونرحم رحمة واسعة ومدد سيد مصر بس هنا مجاز عم الشيخ تعال غني عن الحبيب تيجي تصلح ابو سلامة مدد يا اهل الفضل حضرة العمدة يا تركيز زكريا منصور نعني يا غني نقدم. تعالى تعالى هات العمدة هات ده اه اه ابو غالي اه يا ست سعادة يا زيكا يا ست سعادة سعادة يا سيدي بقى يا غلابة الله يا غلا يا ابو غادي يا ابو غادي غادي مجاريح عمدة
يا اللي وسمنا بكم وإن- واسم غال فينا واسم فينا عارن عليكم تسيبونا بما فينا احنا انجرحنا بكم والجرح بان فينا ولو ظهرنا وحش الفايدة تخفينا اصدع سيب اللي خالي يقول على كل شيء فينا احنا سمعنا كلام من قبلنا يقولوا احنا عباد محبتنا لبعضنا خلاص فتحنا العيادة والتشكيل وجه الله حبايب والله
عمل بس خلاص فتحنا العيادة يا بدوي والكشف لوجه الله نعطي المريض الحقن من غير شفة معاه
يا محمد ابو النمد وقيس الشخص ابو النمد وشلاء يا ال ابو النمد جنة العمدة ياسر بيه زكريا منصور ابا هارون
نحكي العليل الحقن من غير شفة معاه أمي الشيخ شرف الأرموسي أولادي وكل سنة وطيب وشداء من مصطفى
اللي كواه الهوى بطع بسلك الآه يا بنتي يا معلمة ازاي اقول الآه حبك بلاني وخلاني المنام مهوان خمسة وعشرين طبيب ملقوش لجرح دواء إلا طبيب معنوي لقيت العلاج وياه يحب سنة النبي وسنة النبي حلاه وبكفوينه اليمده ويجيله العلاج لحدا طبيب فتح صيدلة ودواه لوجه الله يحمي العليل الحقن يا ابو شرف الدين من غير الشفة ضاع طبيب معايا انا ميت من ليالي اواه الخلق صابت وانا خالف عالمنا المهواه ابو محمد صافي معايا ألم يا غاب قراوي علمني أقول الله يا ميل الطاق مولا عارف عالمنام هو يا ليل الصبر يا صخر دموعي يمين الصبر يا صاحبي مولا انا من لقونا مني سوى الشفاء يا ليل يا ليل جميل يا ليل يا ليل يا ليل حنون يا ليل أمين يا ليل يا ليل الصبر يا صهد مؤن أنا من نحوي
صباح شريف يا عادل يا راجل يا عادل يا خيا يا عادل يا عادل فرج يا ابو يا راجل يا فتحه والعبد الفاضل الشيخ محمد راشد واخويا غازي محمد غازي واخويا غازي محمد غازي ومصطفى محمد غازي والفتح على اخويا رضا يا حاج ولا محدش الله بيت علي يا حاج وفتح الخوف تنال ربنا يخليهولنا يا رب وعم البسيوني يا حب يا حب يا حب صباح شريف يا عم يا حلال صباح شريف يا عم يا متولد صباح شريف يا عم يا وهدان يا امير الكاسر شددكم يا ابو يا ابو ناصر
سيد يا سيد سيد يا سيد ادخل علشان تتأيد يا ابو حسن يا سيد يا بلبيب يا سيد سيد الامير جبنا عمله اسير سيد الامير جبنا انا عنده اسير واقفين على الباب تعبير ما تمضي لهم يا سيد
ابو عبد العزيز سيد عبد الجبار حبيبي السلطني يا عبد الله محمد يا بنتي يا الطهرباني اينما بمشي لا مكؤوس الصح ولا بنعس ولا بمشي يا بنتي يا كهربان أينما بمشي لا مبعود انتح يا ابو هويضة لا مبعود ولا بمشي ميت دمار الهوى ان مت ما بمشي دوش فتحي دوش فتحي دوش فتحي عن الجمال البوش فتح جابه عن الجمال البوش وطاب الشراب ولا وجه السوء دوش فتح جابه عن الجمال البوش وطاب الشراب ولا وجه السوء خوش فتح حبيب جمال البحر خوش فتح حبيب جمال البحر وطاب الشراب وطاب الشراب لاح وجه الشراب لاح وجه الشراب وآتت عروس الليل تدنى وستي فطمانة بزينة المدينة أم الحسن وأم الحسن والطهرة زينة دول الكرام أولاد علي أهل السفينة دون الكرم اولاد علي دون نور عينينا دون الكرام اولاد علي اهل السفينه ده دون الكرم اولاد علي نور المدينه سيدنا الحسن سيدنا الحسين والطهر زينه تدور الكرم اولاد علي والنور عينينا يكرمنا بيهم والنبي دنيا ودينا بيت المؤمن عكسا في نصاري ديني بالصالح عكسا في نصاري سبيني في المتقى عكسا في نصاري اي معانا الموت لا قلعي ولا مداري سفينة المؤمن يا سيدي عالي سفينة المتقى يا أمي يا سيد سفينة الصالح عمي يا أبو سفينة سفينة المؤمن عمي يا عسكري سفينة المؤمن عدت بلا صاري يا سيدنا الأمير سيدي علي عمي يا حمائي بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا سفينة المؤمن يا أبو مصطفى ماما يا فوزية عمي يا أبو حسن يابا يا عبلة عمي يا متولي يا بابا وهدى سفينة المؤمن عدت بنصاري عي معانا الموت قلعي ولا مداري الراجل المؤمن اللي يقيم الليل الليل فجاري عم الحمول قدش بهداري قدش بهداري قدش بهداري قدش بهداري قدش بهداري جري على بلوتك يا مبتلي داري داري داري داري داري حبيبي داري يا إني داري حبيبي داري داري على بنوتك يا مبتلي داري على باب بل عينيك الفرز اجباري انا بابا بابا انا بابا بابا بابا انا بابا بل عينيك الفرز اجباري نادي بابا السيد نادي بابا السيد يا بهي ابو المناديل انا في نوع القتيل عمي يا متولي هدي الرجال ترتيب يا بهي ابو رسلان ديني واديني بيان المرء بالاخوان انا عالباب عمي يا بابا
مولانا كان مغاب
يلا خذوني معاكم يا رايحين لبنان يلا خذوني معاكم يا عشاق النبي اشرب من زمزم ميه واصلي على النبي لا خذوني معكم يا زوار النبي من عندي سيد السيد امدح في نور النبي يلا خذوني معكم يا عشاق النبي اشرب من سيد السيد واصل على النبي الليلة فرح البدو هو باب النبي
يا عم يا ابو ياسر.
يا مش بيشي لا خذوني معاكم يا رايحين للنمل لا خذوني معاكم يا زوار سيدنا النبي لا خذوني معاكم يا عشاق النبي اشرب من زمزم ميه واصل على النبي احبابك يا نبي سموا فيك يا نبي احبابك يا نبي نايمين للنبي اسقيني من حنانهم جل صل على النبي غرام وين قلبي هواه قلبي دموية غرام وين قلبي هواه انا قلبي دموية مشغول بحب الله محلى صلاتك يا لا خذوني معكم يا زوار النبي لا خذوني معكم يا عشاق سيدنا النبي اشرب من زمزم ميه واصل على النبي جيتنا بطريق نور ماشي بسفينة النور جيتنا بطريق نور ماشي بسفينة النور سيب اللي يقول يقول واشرح الصلاة على النبي بابا الشيخ ابراهيم نزلت بحر الحب اسأل عن اللي فيه نزلت بحر الحب اسأل عن اللي فيه نزلت بحر الحب اسأل عن اللي فيه عبد الله يا ابن سلام سيدي عطية فيه دينه احلى تمام اسكر وهم هم فيه نزلت بحر الحب اسأل عن اللي فيه لقيت عروسة جميلة يابا يابا يا عمي يا ابو خاطر لها جبر خواطر الشقي يجيب الشاطر روحي بابا نزلت بحر الحب حب يا حب يا حب نزلت بحر الحب اسأل عن اللي فيه لقيت عروسة جميل إن والصبابة فيه ده بحري أهل البيت ده بحري أهل البيت اوعى لا تغرق فيه من أهل بيت النبي إن أحببت الفيه يفرقوا محلهم المغرم اللي فيه يفرقوا محلهم المجرم اللي فيه تعال دوق خمرنا بس اوعى اوعى اوعى بس اوعى تشكر بيه من قبل يا معلم ممدوق حلاوة فيه اصبر على مرها قبل الحلاوة فيه
صباح الباشا يا باشا
حبيبي
اخله
يا يا يا يا على باب شيخ العرب تليفون بيتي الو ولا ده سيبنا فيها ولا ايه على مفسد السيد احمد باشا البدوي
بعد هلا سلام يا اياس
تليفون بيدي الو واللي سمع رب قالت الكريمة هاتوه يا يا يا يا يا يا يا واللي سمع رب قالت الكريمة هاتوه هاتوه حسنا يمتحن وبعدنا يمشي حمراء يا سيدي
منور يا ابو العراقي منور يا استاذ عراقي صباحنا على الحاج
هاتوا حسنا انتخب وبعد الامتحان رقوه يا يا يا يما زينب عليك عليل وحاله كده معرفش عنده ايه
عليل ولا عالي يا علي
عليل وحاله بلا ما عرفش عنده ايه ميت في حب بنية دايرة تقلب فيه ومعلي ما هي اللغة وكل المواجع فيه سمر صبرون امر اعتقال في خلوته يا بيه الخلوة كانت جلوة وعروسته حضرت ليه جايبة في ايدها كتاب كل القضية فيه يا يا يا يا يا يا يا بنت سلكك بيضرب من قدم وسنين سلكك بيضرب ألف وبعد من هلمين حبك في لبك بخلي الولي بمقصورتين بحراوي ضرب رمزي والشعراوي قال له امين ياه ياه بدوي بدل اللي سمع عندك بقى لسامع علشان كده يا بدوي سموك أبدا سامع
البنت في الحال بتربى الميامي ليها غرام بالنبي واللي هيشربني شغل بقى والله عشان الغفل
عمري يا محسن ما عرفش هو مين اللي شرب خمرها معرفش هو مين سكران ومين دونها ومين ينسأل عن مين آه اصل اللي نزل بحر ليلة لازم يرسي في يوم عمين السر في البدوي بس اللي يشوفه مين والساحة فيها العجب ومين ينسأل عن مين